قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة أحبابي اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وقد ايه شفنا ان في تفاوت عظيم جدا ما بين ادنى اهل الجنه واعلى اهل الجنه واخر من يدخل الجنه لكن اكيد في درجات احنا مش عارفينها ما بين الناس ديت ما بين اعلى اهل الجنه وادنى اهل الجنه عشان كده درس الليله دي ان شاء الله بعنوان درجات الجنه الناس بتتفاوت في إيمانها وفي تقواها وفي الأعمال الصالحة اللي بيقوموا بها ولذلك تتفاوت درجتها في الجنة شيء طبيعي واحد بيصلي الفرائض بس والتاني ما شاء الله بيصلي الفرائض والرواتب واحد تالت بيصلي الفرائض والرواتب والنوافل واحد بيصوم رمضان وبس والتاني بيصوم رمضان وبيصوم نوافل وهكذا يتفاوت الناس في إيمانهم وفي أعمالهم ومن أجل ذلك يتفاوتون في درجاتهم قال جل وعلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى وقال جل وعلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا حتى الرسل نفسهم يا جماعة فيما بينهم تفاوت في درجاتهم قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وعرفنا المرة اللي فاتت ان اعلى درجة في الجنة على الاطلاق هي الوسيلة وهي من نصيب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا بقى نسأل النبي عليه السلام النهاردة ونقول له يا رسول الله كلمنا بقى عن درجات المؤمنين في الجنة يوم النبي يرد علينا من خلال ثلاث أحاديث يوضح قد إيه إن في تفاوت ما بين درجات المؤمنين في جنة الرحمن الحديث الأولاني رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام الله أكبر عشان كده من رحمة ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إن ما فيش لا غل ولا حقد ولا حسد في الجنة لأن ما ينفعش ده لو واحد بيحسد في الجنة هيموت في أول لحظة ليه لأن لما يبص كده يلاقي أخوه ما بينهم وما بينهم بعض ما شاء الله مسيرة 100 سنة ده لو كان فرق درجة واحدة فممكن يطب ساكت دي مش بقى شقة واوضتين وصالة والتانية ثلاثة وصالة لا ده مسيرة 100 عام لو في تفضيل على درجة واحدة فلذلك ربنا نزع الحقد والغل والحسد من قلوب المؤمنين علشان الكل يسعد في الجنة حتى عند يوم المزيد حينما نجلس من أجل أن نرى وجه ربنا سبحانه وتعالى منا من يجلس على منابر من النور ومنا من يجلس على كثبان المسك ومنا من هو أقل من ذلك ومنا من هو أعلى من ذلك ولا يرى أحد فضلا لأخيه عليه وده من نعمة ربنا ومن كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى يبقى إذن إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام تنصحنا بإيه يا رسول الله قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى ليه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا الحديث الثاني حديث رواه البخاري ان ام حارثة بن سراقة اللي كان ضرب بسهم محدش عارف السهم جاي له منين فشك بعض الناس انه قد مات ليس شهيدا لانه طبعا لم لم يمت في القتال وانما مات قبل ان يبدا القتال فذهبت ام حارثة الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله قد علمت مكانة حارثة مني انت عارف ده ابني وانت عارف مكانته غالية عندي قد إيه فلو كان من أهل الجنة صبرت واحتسبت وإن لم يكن كذلك لأبكين عليه بكاء يعني هتشوف أنا أعمل إيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة يا أم حارثة إنها جنان كثيرة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى بيقول لها دي جنات كثيرة جدا ودرجات عظيمة جدا وابنك أصاب أعلى درجة في الجنة ووصل إلى الفردوس الأعلى بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث الثالث والأخير حديث رواه البخاري ومسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها غيرهم قال لا والذي بعثني بالحق والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يبقى النبي كلمنا من خلال الثلاث أحاديث دول حبايبي عن درجات أهل الجنة وتفاوت أهل الجنة في درجاتهم طيب أكيد كل واحد فينا بيقول طيب يعني عرفنا بقى إيه الأعمال اللي ممكن نرتقي من خلالها في درجات الجنة ونطلع من خلالها لأعلى درجات الجنة أذكر لكم بعض الأعمال وإن كان يا جماعة كل عمل صالح نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أكيد هيوصلنا لدرجات معينة في الجنة وكل ما اجتهدت تترفع أكتر وكل ما اجتهدت تترفع أكتر لحد ما توصل لدرجة عالية في الجنة يمكن ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أذكر لكم بعض الأعمال التي ترفع المؤمنين في درجات الجنة وكل واحد على حسب همته واوعى تنسى كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ما نجيش يا جماعة تبقى همتنا عالية قوي في الدنيا ما شاء الله اللي عايز اللي عنده فيلا يقول أنا عايز يبقى عندي 50 فيلا واللي عنده عربية مش عارف ازاي يبقى عايز عربية أحدث موديل واللي واللي ويجي عند أمر الآخرة يقول لك الحمد لله صلينا الفرد وكفاية كده لا عايزين همة عالية صليت الفرد في الرواتب صليت الرواتب في النوافل صليت في النوافل زود من النوافل اشكر ربنا اذكر ربنا ما تهتمش فقط بعبادات الجوارح اهتم بعبادات القلوب لازم تلقى ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لازم تلقى الله وقلبك سليم لازم يكون قلبك عنده حب ورجاء وخوف وإذعان وتوكل وتسليم كل ده لابد أن يعني تعمل العمل القلب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى طيب رقم واحد من الأعمال التي ترفع العبد في درجات الجنة الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام يقول الحبيب المصطفى كما عند البخاري إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله وإحنا لسه قايلين الحديث من شوية حديث الثاني رواه مسلم عن أبي سعيد الخضري أن النبي قال له يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة أو وجبت له الجنة فقال أبو سعيد بعد أن تعجب أعدها علي يا رسول الله معقولة بس من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه النبي ثم قال صلى الله عليه وسلم وأخرى لا ده في حاجة كمان غير كده وأخرى يرفع الله بها العبد درجات في الجنة ما بين كل درجة وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام قال ما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ورحمة كررها له مرتين صلى الله عليه وسلم حديث ثالث وأخير رواه النسائي بسند صحيح عن أبي نجيح السلمي أنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة قال فبلغت يومئذ ست عشر سهما في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة حبايب قلبي ترفع المؤمن في درجات الجنة الجهاد في سبيل الله رقم اثنين التواضع لله يا سلام مفيش أجمل من أن الإنسان يتواضع وتتعجبوا يا جماعة أن تجد مثلا على سبيل المثال تجد مثلا في, في يعني لو هنتكلم في نطاق أنا بفهم في في نطاق الدعوة حتى تجد العالم اللي عنده علم كبير متواضع جدا واللي ما عندوش علم خالص تجده متكبر عامل زي ايه عامل زي سنبلة القمح كل ما كانت مليانة كل ما كانت مائلة على الأرض متواضعة وكل ما كانت فاضية وفارغة واقفة وشامخة سبحان الله وفي كل المجالات بقيس على كده تجد في أي مجال الرجل اللي عنده علم في مجاله ما شاء الله متمكن متواضع جدا ومهذب جدا و... وعنده ذل وانكسار لله واللي جاهل في الصنعة ديت تجده متكبر وشامخ و ويتعامل مع الناس من برج عالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه رفعه الله ويقول جل وعلا في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا هكذا كل ما تتواضع لله كل ما ربنا يرفع قدرك من ثلاثة من ضمن الأسباب رفع درجتك في الجنة حفظ القرآن كتاب ربك سبحانه وتعالى كلام ربي حبيبي يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل ارتقي في درجات الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها منزلتك في الجنة وأسانسيرك في الجنة حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى كلما أردت أن تكون في المزيد وفي الزيادة وفي الدرجات العلى احفظ كتاب المولى عز وجل واعمل بما فيه تعالوا نكمل أسباب رفعة العبد المؤمن في درجات الجنة ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض ال 15 سبب من الأسباب التي ترفع العبد المؤمن في درجات الجنة قلنا أول سبب الجهاد في سبيل الله ثاني حاجة التواضع لله سبحانه وتعالى ثالث حاجة هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى رابع حاجة يا جماعة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إيه إسباغ الوضوء على المكاره الدنيا برد متلجة أعمل إيه اتوضيت وأنا عارف إن المية برد ورغم ذلك تحملت الوضوء في البرد دوت عشان أقوم وصف قدمي بين يدي الله وصلي وأسجد لله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط السبب الخامس من سد فرجة في الصلاة ايه سد فرجة واحد واقف بيصلي في صلاة الجماعة وزميله واقف جنبه او صاحبه واقف جنبه فعاملين مسافة ما بين رجليهم محدش فيهم يعني آآ آآ لصق رجليه في رجل أخيه كده من باب التواصل في الصف كده وإقامة الصلاة فبيقول له طيب يعني انت سايب مسافة ما بينه وما بينك فبيقوم مقرب رجليه اللي يسد الفرجة الفتحة ديت يرفعه الله عز وجل بها درجات في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة في الجنة وده بيفكرني بواحد كم مرة لسه يا دوب ملتزم جديد وداخل المسجد يصلي فواقف يصلي جنب واحد فواحد بيقول له معلش ممكن تقرب رجلك مني قال له ما بحبش اقرب رجلي من حد قال له يا اخي بس ربنا يبارك فيك دي سنه النبي عليه السلام قال له يا اخي ما بحبش احط رجلي جنب حد وبعدين انت عايز احط رجلي جنب رجلك ليه قال له يا اخي عشان الشيطان ما يخشش قال له يا عم سيبه يمكن ربنا يهديه خد بالك يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم ستة من ضمن الاسباب التي ترفع العبد في درجات الجنه ذكر الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم أهي درجتين وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الورق اللي هو الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى يا سلام خلي لسانك دايما رطبا بذكر الله الرجل قال لي النبي عليه الصلاه يا رسول الله كثرت علي الشرائع قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى رقم سبعة الصبر على البلاء والدنيا كلها ظهر ابتلاء محدش في الدنيا يا جماعة يسلم في هذه الدنيا من البلاء ولكن يختلف البلاء من عبد إلى عبد لكن في النهاية المؤمن لابد أن يبتلى وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه على قد التزامك على قد حبك لربنا على قد قربك من نبينا صلى الله عليه وسلم على قد ما هيكون البلاء ولكن كله بأجره بفضل الله سبحانه وتعالى فالبلاء مغفرة الذنوب ورفع الدرجات في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها يعني بداية من الشوكة وانت طالع بقى في الابتلاءات فما ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة في الجنة ومحيت عنه به خطيئة يا سلام يبقى مغفرة ذنوب ورفع الدرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ده في حديث أعجب من ده كله بقى بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي بيقول إيه بيقول إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله أعماله مش موصلاه فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها يفضل البلاء شغال عليه وربنا يرزقه الصبر والرضا على البلاء ده لحد ما يوصل للدرجة دي خلاص يرفع عنه البلاء رقم 8 طلب العلم قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أهل العلم بيرتقوا في درجات الجنة بحسب طلبهم للعلم وعملهم بهذا العلم وتبلغهم لهذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى رقم تسعة من شاب شيبة في الإسلام إنسان التزم و- والتحى أو, أو المهم يعني سبحان الله وشعر راسه أو شعر راسه ولحيته شابه وهو ما زال مسلما موحدا مؤمنا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن شاب شابة في الإسلام ومات على ذلك رفعت درجته في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة فضلا من الله ومنه سبحانه وتعالى رقم عشرة كثرة الطواف حول الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا أسبوعا يعني إيه؟ يعني سبعة أيام لا يعني سبع أشواط يعني مش معقول هيطوف أسبوع يعني من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة وكفر عنه سيئة ورفعت له درجة وكان كعتق رقبة كأنه اشترى عبد وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى والله كنوز بنسمعها يا جماعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رقم 11 كثرة السجود لله فاكرين حضراتكم لما النبي سأل ربيعة بن مالك قال يا ربيعة سلني شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك أنا مش عايز غير كده قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة الله أكبر كل ما تسجد كل ما تطلع فوق وزي ما بقول دايما تنزل تحت تطلع فوق ربنا قال واسجد واقترب عايز تقرب انزل تحت وحط الجبهة والأنف وإيديك و- و- وركبك حط كل المواضع السبعة دي تحطها على الأرض في التراب ربنا يرفع درجتك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 12 من أسباب آه، الارتقاء في درجات الجنة حسن الخلق يقول صلى الله عليه وسلم الذي قال جل وعلا عنه وإنك لعلى خلق عظيم يقول صلى الله عليه وسلم وإن المؤمن وإن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم عارف الرجل الذي يصوم ولا يفطر ويصلي ولا يفطر راجل ما شاء الله ليل ونهار صيام وقيام صيام وقيام على طول شوف درجته في الجنة عاملة ازاي المؤمن بحسن الخلق يدرك يوم القيامة في الجنة درجة الصائم القائم يا سلام رقم 13 دعاء السوق يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق أي واحد فينا يا جماعة أكيد بيحتاج ينزل يشتري من أي مكان من أي أسواق موجودة في بلاده إيه مستلزمات الحياة و- وحاجات البيت ف- فاستثمر دخولك السوق في ان انت تذكر الناس بالله وان انت تذكر ربنا في اماكن الغفلة اماكن الغفلة لما تذكر ربنا فيها لك اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى قال من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلا كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة لا ده الحديث ده لازم يتعاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى- وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه في الجنة ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة رقم 14 استغفار الولد لأبيه الأب مات فالابن بيستغفر لأبيه بيقول اللهم اغفر لأبيه استغفار الولد لأبيه يكون سبب في رفعة الأب في درجات الجنة واللي هتعمله مع والدك ابنك هيعمله معاك والجزاء من جنس العمل يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا كيف هذا فيقال باستغفار ولدك لك وآخر سبب من أسباب رفع درجتك في الجنة حب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالمرء مع من أحب يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك فيقول يا رسول الله متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت يعني أنت مع من أحببت أنت بتحب النبي تكون مع النبي إن شاء الله تحب الصحابة تكون مع الصحابة إن شاء الله قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله العظيم آخر حاجة عايز أقولها انت بتحب ولادك وولادك بيحبوك ولما تخش الجنة نفسك ربنا يجمعك بيهم قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لو أنت أعلى في الجنة وولادك أقل ربنا يرفعهم لك ولو هم اللي فوق وأنت اللي تحت ربنا يرفعك ليهم عشان تكونوا في أعلى درجة عشان تتم النعمة وتتم المتعة واللذة أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في أعلى درجات الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى